السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي حدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عن إيمان بعض أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى وحينما رأينا حديث الله عن هؤلاء رأينا أن الله سبحانه وتعالى ما تحدث عن إيمانهم فقط فتكلم أنهم لما سمعوا القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا وكفى وإنما ذكر الله لنا بعضا من أوصافهم أليس كذلك ويضرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وهيجي معانا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه لسائل أن يسأل لماذا لم يكتفي الله سبحانه وتعالى بالحديث عن إيمان هؤلاء فقط الله سبحانه وتعالى أراد أن يبكت أهل الكفر من أهل مكة وأن يبين لهم أنهم وإن كفروا بالنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام وهم أهله وعشيرته فقد جاء من أقصى الأرض من آمن به ثم أراد أن يبين أن من آمن به من أهل الكتاب كانوا من خواص أهل الكتاب كانوا قصصين وكانوا رهبانا وكان لهم وضع وكان لهم وضع الاجتماع وكان لهم وضع اجتماعي معين ومع هذا آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليدلل على هذا بأنهم فعلا عرفوا الحق فاتبعوه والتزموه وهم أضل الناس إذا كان هذا كاذبا داعيا كما يدعونهم أو كان صادقا في دعوى لأنهم أهل كتاب وهم أضل بالرسل وبالأنبياء فكان يكفي أن يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن إيمانهم فقط إنما ترى أن القرآن الكريم ذكر جملة من أوصافهم لماذا؟ قال اسمع يا أخي مدار الكفر يعني اللي كفروا دول كفروا ليه مدار الكفر على ثلاثة اللي خلى أهل الكفر يكفروا بالله ثلاث حاجات خلاص الأولى المنصب والمناصب والخوف عليها وعلى ضياعها وعلى الوضع الدنيوي مش كده اللي هيسوي بيننا وبين العبيد وبين السفهاء وازاي واحنا ساده وازاي نقعد مع دول واللي يطلع في الكلام اللي يطلع فيه ده كله خلاص يبقى المنصب ادي واحد خلاص اتنين العصبيه ازاي هنترك دين ها الاباء والاجداد وما الى هذا ثلاثه المال المال المال الكثير والوفير واخد بالك اللي هو فتنة من فتن الدنيا واجعل المرء بالطبع لا يريد أن يكون مقيدا يريد أن يستمتع بماله كيفما شاء فهنيجي نقول له بقى الزنا حرام والخمر حرام وكذا وكذا ما يعمل بالفلوس دي ايه خلاص فالمال عشان كده جه وأفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين إيه مالا وولدا فمدار الكفر على هذه الثلاث خوف على السلطان خوف على المال العصبية ولذلك هتجد أن سورة القصص من أولها إلى آخرها تتناول هذه الأمور الثلاثة يعني حدثتنا عن فرعون يبقى كلمتك عن السلطة والخوف على ضياع السلطة والاخترار بالسلطة وما إلى هذا خلاص وهدي تكلمك عن أبي طالب فتبين لك قضية العصبية أبو طالب ما كان يريد لا سلطانا ولا مالا وإنما ما ضيعه إلا العصبية وسرار هذا ثم سيأتي الحديث بهذه الصورة عن قارون اللي هو أغنى واحد في ها الأرض يبقى المال ثلاث حاجات دول هتجد أن الله سبحانه وتعالى لما حدثنا عن إيمان هذه الطائفة من أهل الكتاب ذكر أوصافا تشير هذه الأوصاف في مجملها إلى أنهم ضحوا بالسلطة اللي هي كانت معوق من معوقات الإيمان لا ضحوا بها خلاص وتجد أنهم ضحوا بالمال اللي هو معوق من معوقات الإيمان وتجد أنهم نفضوا أيديهم من العصبية فكان هو اللي مضيع النصارى واليهود دلوقتي العصبية لدينهم ولأبائهم ولأجدادهم فلفظوا أيديهم من هذه ها الثلاثة فصح إيمانهم وحسنت أخلاقهم عشان كده تجد أن الله سبحانه وتعالى تم اهتماما كبيرا بأن يذكر إيه ها أوصاف هؤلاء فلما جه يتكلم معانا ولينا يدرؤون بالحسنات الايه ها السيئة ده دليل على أنهم ما تأثروا بالعصبية لأن يدرؤون بالحسنات السيئة اللي هناك من عيارهم تتركون دين نبي قد أمنتم به وتتركون دين الأباء ودين الأجداد قبحكم الله مضرجب ومن قوم وكذا وكذا وكذا وأخذوا يذكرونهم بهذه العصبيات فرفضوا أيديهم ها منها عشان كده هيجي لنا بعد كده الحديث على طول عن أبي طالب اللي هو مثل من أمثال ها العصبية التي ضيعت الإيمان وضيعت للأسف الشديد خلاص فيضرؤون بالحسنات السيئة خلاص ناس نفضوا العصبية وما أثر فيهم أن يعياضوا وأن يسبوا بأنهم تركوا الأصل وتركوا دين الآباء وتركوا مللهم وتركوا وتركوا وتركوا كما كان يسير أهل الكفر ما أثر فيهم هذا فجاء ويضرؤون بالحسنات السيئة سمعوا هذا الكلام خلاص وما التفتوا إليه وما ردوا عليه ما ردوا بأقوال طيبة وقلنا هذا كان مطلوبا في مرحلة الضعف وفي بداية الدعوة جاء بعدها على طول ومما رزقناهم إيه؟ ينفقون يبقى زي زي ما ضيعوا أو زي ما ما اهتموش بالعصبية تعال بقى شوف المال أنت تعلم إن يمكن من أغنى الناس على وجه الأرض القصيصين ها والرهبان والأحبار طائفة غنية جدا ولا أدري أتعلمون هذا أم لا يعني أنت مش زي حالتنا تجد المشايخ في في المسلمين اللي مش لاقي ياكل واللي مش لاقي يركب واللي مش لاقي واللي مش لاقي واللي مش لاقي كده لا هم عندهم العكس ليه ال ال ال الأحبار والرهبان ده بيبقى ليهم حصة في كثير من الأموال الداخلة مش عارف في كثير من الأموال الداخلة والقرابين اللي بتقدم والنزوض وكذا وكذا وكذا وكذا ولذلك بتجدهم من أغنى ها من أغنى الناس وشوف أي قسيس والقساوسة في مجملها عاملين إزاي واخد بالك فلهم أموال كثيرة تضر عليهم فالأصل يخاف على هذا المال وأنا أذكر أن أحد القساوسة لما أسلم جلس يقص هذا يتكلم عن مصادر الأموال التي كانت تأتيهم ولذلك قال أنا يوم أن أسلم خرجت من مالي كله سبت لهم كل حاجة كل حاجة خرجت من مالي كله خلاص مش عايزه مش عايزه فشوف بقى ناس كانت يعني تنتحب لأجل المال وهنشوف قارون وكفرت بالله والمال جعلها تكفر بالله لأن المال له سلطان رهيب جدا على النفس مش عارف سلطان رهيب جدا على النفس بيقضي على الضمائر وبيقلب الحق باطلا والباطل حقا ولذلك الشارع كده والناس تقعد تجامل صاحب المال طبعا ها في, في, في, في, في ماله يقول إن الغني إذا تكلم بالخطأ قالوا صدقت وما نطقت محال غالي يقعد يتكلم تلاقي الهتيفة اللي حالين منه كله طمعان ها يقول له صح ايوه اه ايوه اه اما الفقير اذا تكلم صادقة قالوا كذبت وابطلوا ما قال ان الدراهم في المواطن كلها تعطي الرجال مهابة وجلالة هي اللسان لمن أراد فصاحة وهي الرجال لمن أراد قتالا هي الفلوس كده الفلوس كده فالناس عبيد للمال الناس عبيد للمال للأسف الشديد ولذلك في ناس بيصل الأمر عندها إلى أن تعبد الدرهم والدينار تبيع دينها ومقولة بيلي فيه بتبيع دينها لأجل الدرهم والدينار وهؤلاء ما عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعس عبد الدرهم وعبد الدينار شوف عبد للدرهم وللدينار ففي ناس الدرهم والدينار بيستعبدهم بيستعبدهم فينسى نفسه وينسى ربه وسنرى هذا بجلاء في حديثنا عن قارون وقصته آتية معنا في هذه السورة الكريمة فيضيعهم المال وهتشوف قد إيه اللي طمعوا في المال أيضا يا ليت لنا مثل ما أتي إيه قارون إنه إيه لذو حظ عظيم فاكرين العملية فلوس وبس خلاص مال فتعال بقى هؤلاء سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم مع انهم قصصين ورهبان واحبار من اهل رؤوس الايه اموال بتضر عليهم اموال طائله طائله يعني في دخول مخصوص بتدخل للكنيسه والقسيس لازم يبقى له فيها نصيب وكذا وكذا والذهب والفضه وعد ولا حاج ولذلك كانوا بيعدوا من اغنى اغنياء العالم شنود اللي اهلكه الله ده خلاص الاموال اموال تضر على هؤلاء خلاص فهؤلاء لما اسلموا طب ما كانوا الأصل يتأثروا يقول لك طيب ما احنا لما نسلم هنبقى من أحد المسلمين ومن فقراء المسلمين كمان يا عم لا هيجي لنا درهم ولا هيجي لنا ها دينار بل اللي معانا ممكن يروح زي ما قلت لكم الأسيس اللي أسلم وقال خرجت من ماله من ماله ايه كل راح سايبه لهم سايب لهم الجمل بما حمل علشان ما يقولوش خد فلوس يصرفها على المسلمين لا بالجمل بما حمل يلا يلا خرج من ماله كله خلاص فدول معهم مال خلاص أصبح لن يأتيهم مال بل والمال اللي معاهم كمال عملوا فيه إيه بقى قال ومما رزقناهم إيه ينفقون يعني حتى الفلوس اللي معاهم سخروها لمين ها لله رب العالمين شوف ومما رزقناهم إيه ينفقون يبقى إيه لا أثرت فيهم لا عصبية وحالت بينهم وبين الإيمان ولا أثر فيهم الإيه ها المال بأي حال من الأحوال ما أثرش معاهم بل بالعكس قدموا المال لله ولذلك احنا قلنا من ذي قبل ان مش عيب انك تسعى من الكلام اللي احنا معناه ده لان في ناس تسمع منا هذا الكلام يقول لك بس السنية والسلفية عايزين الناس تبقى وش فقر كلها يا عم طب انت حمار ما بتفهمش دي مش مشكلتنا انت مش فاهم اللي بنقوله دي مش قضيتنا دي مش قضيتنا احنا مين اللي قال لك ديننا يدعو الى العمل اذا قضيت الصلاة فانتشروا وقل اعملوا وما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا من أن يأكل من إيه ها من عمل يده الإسلام فيه دعوة يا ابن للعمل والتكسب وإنك لو استطعت إنك تكسب الملايين فافعل فافعل لكن الإسلام الفرق بينه وبين غيره أن الإسلام لا يريد منك أن تكون عبدا لهذا المال وإنما يريد منك أن يعلو حب الله في قلبك على حب المال فتسخر المال الذي اكتسبته ها لله رب العالمين فلا يستعبدك ولا يكون صارفا لك عن الله ده اللي احنا بنقوله لنا بتاع تكسب تكسب ملايين يا اخي دم بالحلال وبالطرق المشروعة نحن ندعوك الى هذا وكثير من المسلمين كان هكذا أهل التجارة وأرباح عثمان بن عفان وغيره وغيره وغيره وغيره, وغيره من الصحابة وعبد الرحمن بن عوف كانوا أصحاب رؤوس أموال وأصحاب تجارات نعم ولكن ما ملكت قلوبهم وما أفسدت ما بينهم وبين الله لا هذا ما نريده هذا ما نريده فهؤلاء ضحوا بمال يأتيهم وضحوا بمال فيه ها أيديهم شوف أنا بقول لك بقى ضحوا بمال يأتيهم لما كانوا كفر عن طريق الكفر مش عايزينه وضحوا بما في أيديهم خلاص فأنفقوا منه لله رب العالمين يبقى لم يكن للمال سلطان عليهم خلاص ادي بقى ومما رزقناهم ايه ينفقون عشان تبقى فاهم ليه الايات فيها الاصرار على ان تاتي بهذه الصفات كل ده تبكيت لاهل الايه ها لاهل الايه الكفر عايزين يقول لهم انتوا سبب كفركم واحد اثنين ثلاثه شوف بقى الناس دي عملت ايه لا اثر فيها لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه خلاص ومما رزقناهم ايه ينفقون اسمع بقى اللي جاي واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه ادي بقى زي ما قلنا الايه التهييج العصبيه تهييج الايه العصبيه اولا ايه هو اللغو اللغو كما قال اهل العلم هو السقط من الكلام والسقط من الكلام ده يا عم الحاج أنواع يعني الغناء مثلا سقط من الكلام خلاص الكذب سقط من الكلام الغيبة والنميمة سقط من الكلام الكلام فيما لا يعني ولا ينفع سقط من الكلام الكلام الذي فيه قلب للحق وإعلاء للباطل لغو وسقط من الكلام هنا بقى لما جه القرآن عمم لكن لازم تحط حاجة في دماغك وإذا سمعوا اللغو إيه أعرضوا عنه قالوا من أشد اللغو الذي كانوا يسمعوه منادتهم بالعودة إلى الباطل وترك الايه وترك الحق مش عيب عليكم ده ينفع ده تسيبوا دين عيسى ده ينفع واليهود سيبوا دين موسى ده ينفع حد يقول كده وما إلى هذا هذا نوع من أنواع اللغو اللغو اللي احنا عايشين فيه الآن اللي هو عم وطم اللغو القائم دلوقتي على قلب الحق ها باطلا والباطل ايه حقا اللغو اللي فيه تنفير من الحق ودعوة إلى الباطل اللغو اللي احنا بنسمعه دلوقتي اهو مش كو احنا عايشين فيه دلوقتي ولا مش عايشين الاعلام الفاسد اللي احنا فيه ده ها ما هو هو قائم على هذا اللغو الآن قائم على هذا اللغو اللي فيه دعوة إلى الباطل انتخب شفيه ده شفيه راجل طيار وصاحب ضربة قوية وراجل هيصلح وراجل هيعمل وراجل وراجل وراجل خلوا هذا النجس وبقولها بملء فيه اللي كان ركن من أركان نظام فاسد صنعوا منه الآن ها بط وبدأوا يجملوه فيقلب لك الباطل إلى ها إلى حق فتشوف شفيه ده كأنه ملك نازل من السماء معاه عصاية سحرية هيصلح لكم الاقتصاد وهيعمل لكم وهيعمل لكم وهيعمل لكم وهيعمل لكم وهيعمل لكم وهيظبطكم على الآخر على الآخر الإعلام الفاسد اللي في مقدمته هذا القرد أبو زديري اللي اسمه توفيق عكاشة اللي عمال يصنع من كل يوم من شفيق هذا بطلا شفيق ده اللي كان حرق الأدلة اللي تدين قلاب النظام شفيق هذا اللي كان ركن من أركان النظام شفيق هذا اللي باع الأراضي برخص الثمن للكلبين ولاد مبارك عد ولا حاجة كلب بكل معاني الكلمة ومع هذا في لحظة الإعلام الآن يصنع منه مصلحا ولسه هياخد منه حق النهاردة بالليل هنقول ما هو أشد وأنكى عن هذا الفاجر وبقولها باللي فيه عن هذا الفاجر كان عندك إعلام يقوم على هذا اللغو إنه يقلب الباطل إيه حق ويجي على الحق ده يقلبه إيه يقلبوا بعض اه تتبع بقى مرسي اه ده اخوان مسلمين ده هيغطوكوا هينيلوكوا واخد بالك ده هيعملوا وهيسووا وهيسووا وهيسووا يا عم لو عايشين الناس بينا طول عمرهم اهو ما شفناش الكلام اللي وياما دخلوا في حكم بلاد ما شفناش الكلام اللي اللي اللي, اللي, اللي بيتقال ده فانقلب الحق باطلا والباطل ايه حقا دي مصيبه والعياذ بالله ده نوع من من اشد انواع اللغو كما قال اهل العلم فقالوا ان اهل الكتاب هؤلاء من اليهود والنصارى لما امنوا كثر سماعهم لهذا الايه لهذا النوع من اللغو اللغو اللغو الذي يحيي فيهم كما قلت العصبية يقلب لهم الحق باطلا والباطل ايه والباطل حقا وينفرهم في في الاسلام بكل معاني الكلمة وانا بقول للاسف الشديد اللغو اللي بيدار ده اللغو اللي بيدار ده لكم حذرنا الله سبحانه وتعالى من لغو المنافقين حذرنا منه والله ولكن للأسف كما أخبر الله وفيكم سماعون لهم دي مصيبة لذلك احنا شايفين ناس النهاردة ها بتأثر يا عم الإخوان عملوا إيه يا عم احنا عايزين واحد يصلح هو ده اللي جاي شايفيه ولا جاي يصلح خيبك الله من جاهل أحمق لا تفهم شيئا على الإطلاق جاهل أحمق لا تفهم شيئا على الإطلاق والله اللي يقول عليه جاي يصلح جاهل أحمق لا يفهم شيئا على الإطلاق غبي لسه عايز يبقى له مخ يبقى له مخ يبقى له مخ ففيكم سماعون ايه لا فما يعني ما تزعلش تقول ده في ناس متاثره في ناس بتسمع اه يا ابني ما الهبل كتير انت فاكر ايه انت فاكر ايه هو سبحان الله ما فيش ناس بتتاثر والله في ناس حتى في زمن الصحابه في ناس اتاثرت ايه المشكله ما ده شيء وارد ده شيء طبيعي لما قال المنافقون ما قالوه في حق ام المؤمنين عائشه خلاص صدقهم بعض المسلمون ولا ما صدق بعض المسلمين ولا ما صدقوش سمعوا اه سمعونا لهم اه وصدقوا اه وروجوا اه وقيل في حق عائشه انها زانيه فايه المنع ان يتقال في حق محمد مرسي ان بستين بسبعين عائشه رميت بالزنا من المنافقين فبدال معاك محمد مرسي ابن 60 ب 70 مفيش مشكله الله ايه المشكله يا ايه المشكله ولما يطلع شفيق زي ما قلت لك ملاك نازل من السماء ايه المشكله آه. لكن في ناس للاسف للاسف تتاثر بهذا لكن صاحب الايمان الحق والله لا ينخدع بكلام اهل الباطل بك- ولذلك انا قلت اليوم في حلقه اليوم ان شاء الله هتكون حلقه ناريه يعني س- سآتي على كل هؤلاء على كل هؤلاء وسأبين مقادي هذا الذي يعني يدعون أنه من الشرف بمكان وهو أوسخ خلق الله اللي اسمه أحمد شفيع أوسخ خلق الله وهتسمع كلام ده النهاردة من كلامه مش هجيب حاجة من عندي من كلامه من كلامه فقلب الحق باطل باطل الحق ده بيتأثر بيه طبعا عوام الناس وسقطت العقول ده شيء وارد طبيعي ايه المشكلة يا المشكلة شيء وارد طبيعي لكن أهل الإيمان الحق اسمع بقى وإذا سمعوا اللغو اللي بيحصل أعرضوا عنه أعرضوا عنه كلمة الإعراض خد بالك بقى خد بالك كلمة الإعراض أحيانا تكون ابتداء وأحيانا تكون بعد ملابسة الشيء إزاي يعني إزاي يعني خلاص انك تعرض يبقى ما تسمعش ابتداء يجي واحد مثلا يفتح البتاع يلاقي عكاشه قدامه يروح قافل التلفزيون او مغيره يبقى اسمه اعرض يبقى ما سمعش ابتداء خلاص وفي واحد يبقى اسمه اعرض بعد ما يسمع يبقى يسمع وبعدين يعرض يبقى معنى الاعراض في الحاله دي عدم القبول تعبير واضح عدم الايه القبول يبقى في اعراض بمعنى عدم السماع ابتداء وفي اعراض بعد ما تسمع يبقى المراد بعدم الايه عدم القبول عدم الايه القبول ولذلك جاء عندنا في القران والذين هم عن اللغو معرضون يبقى ابتداء ابتداء ما بيسمعش ابتداء ما بيسمعش فاذا فرض عليه السماع هيسمعك غصب عنك بقى بيحصل يسمعك غصب عنك بقى زي ما حدث مع اهل الايمان دول وهم خارجين من عند النبي صلى الله عليه وسلم استقبلهم أبو جهل ومن كان معه آمنتم قالوا الحمد لله قال خيبكم الرد وكذا وكذا يبقى سامعين غصب عنهم ولا مش سامعين غصب عنهم ده مش تلفزيون هيقفله ده واحد ماشي وراه زي ما بيحصل زي ما قلت لك كده في لغو يمكن أن تعلن عنه وفي لغو مش هتقدر لازم تسمعه لكن أنت مطالب بإعراض آخر اللي هقول لك عنه بقى خلاص فأنا ممكن أبقى ماشي في الشارع اهو واسمع واحد بيعمل دعاية ل- ها لشفيع شفيع مخلصنا شفيع مش عارف ايه يا صاحب الكلمة مش عارف رمز السلم ان شاء الله يقع وتكسر رقبته مش عارف ايه كده فانا غصب عني سامع ماشي ماشي ففي لغو يمكنني الا اسمعه يبقى هعرض عنه ده مش هسمعه وفي لغو يفرض عليا وهسمعه فأنا مطالب بنوع آخر من الإعراب وهو عدم القبول والتصديق عشان كده لما تيجي تقرأ هنا وإذا سمعوا اللغو يبقى هم النوع الأولاني ولا الثاني آه الثاني آه يبقى النوع الثاني سمعوا اللغو يبقى بيتفرض ان هم يس... عليهم ان هم يسمعوا كلام زي ما سمعنا كده ها اعرضوا عنه يبقى الاعراض هنا معناه ايه بقى معناه ايه بقى عدم القبول والتصديق يبقى في اعراض معناه عدم السماع اصلا فلو جه سامع واعرضه يبقى سمع اهو يبقى هيكون معنى الاعراض ايه عدم القبول والايه والتصديق والتصديق فسمعوا كل اللي سمعوه ده ما دخلش دماغهم كما تقولون بملين يعني بملين واذا سمعوا اللغو ايه اعرضوا عنه يبقى لم يصدقوه ولم يقبلوه خلاص ايه الهبل تسمعوا كده ولا- بكل ارتياح كده العبط اللي بيتقال ده ايه العبط اللي بيتقال ده ايه خلاص كده يبقى اعراض وعال يبقى عدم القبول وعدم الايه التصديق التصديق وقالوا للي سمعوهم الله غصب عنهم بقى اللي سمعوهم الله غصب عنهم بقى وقالوا لنا اعمالكم لنا اعمالنا حقق عليها حقك، بالراحة يا سيدي. لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين تعالى بقى قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم هقول لك كلمتين حطهم حلقة في مخك حطهم حلقة في مخك خلاص لنا أعمالنا ولكم أعمالكم قال أهل العلم هذا لا يدلل على الرضا وإنما يدلل على المتاركة وهو كقوله تعالى لكم دينكم ولي دين تاني يا عم أقول تاني والله أقول تاني والله قالوا هذا لا يدلل على الرضا وإنما يدلل على المتاركة وهو من باب قوله تعالى لكم دينكم ولي دين أنا قلت العبارة بالحرف كده ليه لأن برضه خطاب موجهه لبعض المغفلين اللي نصبوا من أنفسهم ها دعاه مشايخ وكل من هب ودب الآن يطلعوه في الإعلام دلوقتي يقول لك ما بلوش شغلانة في دنيته خلاص فاشل في حياته بلوش شغلانة يروح مطلعينه يقول لك كبل لك كده الداعية الإسلامي بقى عندنا 5000 مليون داعية يطلع واحد يقر الكفر ويطلع واحد يقر حب الكفرة ويطلع واحد يقلب الحلال حرام والحرام حلال ويكلم لك على الختان مواج بالإسلام والنقبش بالإسلام واللي الساحة بقت تأج وتعج بكل من هب ودب يا ابني كلمة داعية اللي انتم بتحطوها دي انتوا فاكرينها سهلة داعية ايه وكل واحد قاعد قال له كلمتين بقى داعية خلاص خمسين ألف داعية الداعية حتى المخرف بقوا يكتبوا له عنوان المفكر الإسلامي فبقى داعية الضلالة بقى اسمه داعية والمخرف بقى اسمه مفكر والدنيا بقت زيطة زيطة فطلع لك بقى أشباه هؤلاء يتكلموا ثم تقول له ايه يع... يقول لك يا عم انت مالك ومالهم انت مالك ومال غير المسلمين مالك ومال النصارى يا عم هم على حالهم وانت على حالك وانت كويس هم كويسين والإسلام قال لك لكم دينكم ولا دين يا جاهل يا نصاب يا ضلالي ده يعني ان كله كويس يعني لما اقول لكم دينكم ولا دين ده معناه ان انا راضي عن دينهم ان انا ابقى راضي عن دينهم مين اللي قال لك ان الكلام ده يعني الرضا شوف ولذلك قال التفسير انا ارتكب بقى الكلمه دي قوي لما يجي هؤلاء يقولوا اهل الكفر لنا اعمالنا ولكم اعمالكم يا عم احنا راضيين عن عملنا وانتوا راضيين عن عملكم واحنا راضيين عن عملكم ده معناه كده اي جاهل يقول هذا الكلام فشوف التعبير هذا التعبير لا يدلل على الرضا مش معنى ان انا بقول للواحد يا عم انا ليا عملي وانت ليك عملك ان انا راضي عن عمله لا يا بابا لا يا حبيبي مش معنى كده ان عمله كويس واخواتنا وحبايبنا وهم ليهم دين واحنا لينا دين ودينهم حلو وديننا حلو وكله ماشي ها ونعمل المقاربة بين الأديان ولقاء الأديان أديان إيه يا ابني إن الدين عند الله الإسلام خلصت أديان دي عند كفيدة وتوحيدة وبتاع وبهان أديان إيه ده عالم مخرف هم دول دعاة دول ما حصلوش بايعين جرجيل ده إيه فشوف أهل العلم قالوا إيه مش معناه الرضا إن أنا لما بقول له لك ليه عملي ولك عملك مش معناه الرضا إن أنا راضي عن عمله لا أنا عارف إن عمله يسوي على دماغه ولكن يعني المتاركة المتاركة يعني إيه؟ يعني كأني أقول له أنا سأجازى على عملي وأنت ستجازى على عملك وبقابلني شوف مين بقى اللي يخش الجنة ومين فينا اللي هيخش النار نفس القضية لكم دينكم وليا دين أي أنا على دين حق وأنتم على دين مزعوم لي ديني أرضى عنه ولكم دينكم لا أرضى عنه هات لي واحد طلع قالها كده هات لي واحد طلع قالها كده الحلوين بقى الضلالية المنافقين واخد بالك ما بقولهاش كده يا عم انت بتزعل النصارى ليه لكم دينكم وليا دين يعني تزعلهمش يعني يعمل الحاج هو حلو يعني مثلا ولا ايه يعني دين معترف دي ده دين كويس يعني ولا ايه ده دين بحسب الزعم يا ابني بحسب الزعم فده زبالة العلم اه مش معناه شوف تعبير احفظ الكلمتين دول هذا تعبير لا يراد به الرضا وإنما يراد به الايه المتاركة أي لنا عملنا الذي سنموت عليه ولكم عملكم الذي سنتركه ولن نعمله ولن نلتزم به إلى أن نلقى الله فلما تقول للواحد بقى أنا ليا عملي اللي أنا هلتزم به وانت ليك عملك اللي أنا مش حابه ومش هلتزم به إلى أن ألقى الله يبقى معناها أنت راضي عن عمله يبقى معناها كده يبقى ده ما اسموش رضا اسمه ايه متاركة يعني سيبني في حالك وغور انت في حالك كده سيبني في حالي وغور انت في حالي بس احفظ الكلمتين اللي انا قلتهم لك دول خلاص يبقى لنا اعمالنا ولكم ايه اعمالكم سلام عليكم وقعت عامله قضيه تانية سلام عليكم دي قال سلام عليكم يعني ايه بقى ها يعني بنسلم عليكم راحوا خدها البعض كده يعني بيسلموا عليكم السلام عليكم هي دي قال لها هي دي هي دي سلام عليكم والله بعضهم خدها من ضمن الاستدلالات على جواز بدء غير المسلم بالسلام بالسلام وهذا أيضا من قمم الجهل المركب من قمم الجهل المركب خلاص ليه أهل العلم في قضية بدء غير المسلم بالسلام لهم أقوال ثلاثة قوم منعوا ذلك وحرموه وهذا ما عليه عموم أهل السنة والجماعة وقوم أجازوه بنية وقوم أرأوا جوازه لضرورة هذه الثلاثة خلاص هسيب الرأي الأولاني ده لأنه الراجح وهنشوف دليله في الآخر لكن تعالى بقى للي أجازوه وبنية اللي أجازوه وبنية قالوا يجوز بهذه الصيغة اللي هي سلام عليكم زي ما جت هنا كده سلام عليكم وذكروا عن ابن عباس جواز ذلك إذا اقترن بنية أنك تدعو عليهم أنك إيه يبقى مش بتسلم أنك إيه تدعو عليهم إزاي يعني قالوا كما يقول ابن عباس السلام من أسماء الله وكأنك تقول لهم الله عليكم وهذا الكلام نسبته إلى ابن عباس غير صحيح مش تبقى عارف لكن نسب إلى ابن عباس إن يجوز هذا بنية إن أنت إيه بتدعو عليهم السلام عليكم يعني الله عليكم بهذه النية وأقول نسبته لابن عباس غير صحيح خلاص طلع فريق ثالث يعني لسه معلق الرأي الأولاني طلع فريق الفريق الثالث وقال لك يا أخي هو غير مستحب انك تبدأهم بالسلام لكن غير محرم وبعض من السلف بدأهم بالسلام ضرورة وراح طالع بعضهم قال فلئن بدأت فهذا فعل بعض السلف ولئن تركت فهذا فعل بعض السلف يبقى معناها يا عم لا يعيب اللي بيسلم على اللي ما سلمش ولا يعيب اللي ما بيسلمش على اللي بيسلم ده وارد وده وارد وبعض السلف كما يقول هؤلاء قد سلم لضرورة وطبعا جاء أهل التحقيق إلا أصحاب بقى الرأي الأولاني وقالوا هذا كلام في مجمله لا يصح لا يصح ليه قالوا لورود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح في سنن الترمذي إذا لقيتم أهل الكتاب في الطريق فلا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقه عندنا قاعدة اللي بيدرسوا علم أصول في قضايا الأمر والنهي في قضايا الأمر والنهي أن النهي الوارد يكون للتحريم إلا إذا جاءت قرينة تصرفه وعليه رأوا إن لا تبدأوهم بالسلام يبقى النهي هنا لليه للتحريم لا يعارض نهي رسول الله بفعل أحد من السلف يعني ما ينفعش بعد ما اقول لك الله قال لا تبدأوهم بالسلام ودي شفتها والله في قناة من القنوات وجايبين واحد كان عميد أسبق لكلية دينية فبيقول له النبي بيقول لا تبدأون بالسلام قال له طيب تعالى يا عم فلان من السلف سلم وفلان من السلف سلم قال لو قاعد كنت طلعت البرقوشة اللي في رجلي وضربت على خلقته ليه لان لو بيفهم لا يعارض قول النبي بفعل الصحابي ولا قوله ده انا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده احمد بن حنبل نعى على بعض الناس على بعض الناس خلاص فلما قيل له يا أحمد نقول لهم قال رسول الله فيقولون لنا قال سفيان قال سبحان الله يرد قول النبي بقول سفيان أي عاقل يفعل هذا تخيل يبقى سفيان الثوري من خيرة السلف لكن اوعى ترد قول النبي بقول ايه ولا بفعل اي حد هو لاجتهاده الله اعلم الظروف والأحوال كانت في اجتهاده ده إيه لكن أنا ليه عموم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعارض قول النبي برأيه زي القول الثاني ده اللي يقول لك أصل بعض السلف لا باري من بعض السلف عملوا أبدا أنا معاه نص النبي قال أما بعض السلف عملوا فبعضهم قال كانت هناك ضرورة إيه هي الضرورة الله أعلم بضرورة كل واحد اللي اضطريته يبدأهم بالسلام لكن أنا عندي عموم النص والنص ولذلك كده المبارك فوري وهو يشرح سنن الترمذي في تحفة الأحوال قال كده قال وهذا نهي للتحريم لا يعارض برأي وعش واحد يعرضوا لي بقى رأي نبي نهى خلاص عايز تخصصه خصصه بنص ما تجيبليش رأي ما تجيبليش أصل فلان عمل أصل فلان فعل ودي آفة من الآفات الموجودة الآن لا يا حبيبي لكل واحد اجتهاده يمكن وانا لسه بكلم اخوانكم في احكام القصر في الصلاه النبي ما سافر الا وقصر وعاش ابو بكر هكذا وعمر هكذا وعثمان في وعاش عثمان في اول حياته هكذا في اخر حياته كان يسافر ويتم تلغي القصر عشان عثمان اتم تلغيه العمدة فيما جاءنا نبي أما عثمان فقال بعض أهل العلم قد كان متأولا يعني تأول لي, لي وقعة خلته ينتقي من القصر إلى التمام خلاص تأويله كان إيه ذكروا 11 وجه تأويل عثمان خلاص يبقى دي حالة خاصة ولا أعارض بها نصا وإلا يكون هذا من الغباء والجهل المركب خلاص ومن هنا قالوا أهل العلم إن ما يبدأ بالسلام والله وعايز تبدأ في ما فعله برضو النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي كما كان السلام على من اتبع الهدى ويبقى بالله يفرح أولك طبعا مش داخل فيه لأن عمره ما اتبع الهدى أو تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يبقى قابل إذا دخل فيه خلاص بس وضف إلى هذا بقى إلى أن أهل العلم قال وهذه الآية ليست آية سلام مش دي بتاعت السلام عليكم لا لا إنما هي كقول الله سبحانه وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فسلاما هذه كلمة كانت تقولها العرب في مقابلة الجاهل للدلالة على الإعراض عنه ومتاركته واحد جاهل مثلا عمال يلخبط في الكلام وانا واقف بكلمه راح ملخبط في الكلام بقول له سلاما سلاما دي خلاص يعني مش مش مش هنزل لمستواك وفي نفس الوقت اشير لمن حولي انه جاهل لا اقابل جهله بجهل يبقى تكون للاعراض والمتاركه مش سلام يعني السلام عليكم لا للإعراض والمتاركة ولذلك في تفسيرها بقى خلاص قالوا سلام عليكم راح المفسرين كافين كده أي متاركة ومباعدة بيننا وبينكم خلاص بس متاركة ومباعدة بيننا وبينكم ما تقوليش بقى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وال... وده داخل في قضية السلام والاستدلال بالسلام ملوش دعوه بالقضية دي خالص وحتى لو ليه دعوه بالقضايا دي قال احنا بين لك الحكم الشرعي واسير في قضية أن تبدأهم بالايه بالسلام بالسلام يبقى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا سلام عليكم أي متاركة ومباعدة بيننا وبينكم لا نبتغي وقالوا اللي أكد بقى اللي جاي اهو لا نبتغي الجاهلين أي لا نريد أن نسلك مسلك الجاهلين قول بقى اللي انت عايز تقول جاهل وعمال تتكلم خلاص يلا دب يا عم ولكني سامع حالي أنا معرض لا هصدق ولا هقبل خلاص وبيني وبينك ما بين المشرق والمغرب يلا دب وخلاص دب وخلاص ومن يقول لك السلام شوف بقى يبقى تركوا سلطاته ادي واحد وتركوا مالا بل وما معهم من مال سخضوه لله ادي اثنين ثلاثة لم تؤثر فيهم أقوال الجاهلين التي أرادت أن تحيي فيهم العصبية وتع... وتع... وتعيدهم الكفر مرة إيه؟ مرة أخرى عشان ختم بدي بقى راح أجيب لك مثال من أمثلة العصبية اللي بتودي صاحبها في داهية بقى فجاء قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ليه بقى جد هنا دي هي مكانها الطبيعي كده ناس قعدوا لهم دينكم ودين أبائكم يا أغبياء حد يسيب دين موسى حد يسيب دين عيسى شوف قالوا لهم انتوا جهلة ومش هنرد عليكم وتعالى بقى شوف صورة تانية بقى تعالى شوف صورة تانية بقى إنك لا تهدي من أحباب الآية دي لها سبب نزول وسبب النزول وارد في الصحيحين في البخاري وفي مسلم في البخاري وفي مسلم خلاص سعيد بن المسيب يحدث عن أبيه هذه رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لعمه أبي طالب في مرضه الذي توفي فيه خلاص وركز معايا في مرضه الذي توفي فيه فدخل عليه وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أمية وكلاهما كافر الملعون أبو جهل وعبد الله بن أمية غفر الله له يقول غفر الله له لأنه ها أسلم لكن في هذه الواقعة كان كافرا فلما دخل عليه النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال يا عم كلمة عليك أن تقولها أشفع لك بها عند ربي لا إله إلا الله خلاص كاد أبو طالب أن ينطق بها شو بقول لك إيه كاد أبو طالب أن ينطق به فدنا منه أبو جهل وقال أتموت على غير دين أبيك إنه دين عبد المطلب هذه بقى الإيه العصبية لو زيه زي اللي فاته لو زيه زي اللي فاته كان هيبقى موقفه إيه وإذا سمعوا ها اللغو أعرضوا إيه؟ عن وقالوا سلام وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين لكن هو ما طلعش كده وقع عشان كده الإسلام عايزك تبقى زي الطائفة الأولانية دي إنك لما تؤمن يحصل إيمانه فلا تتأثر بلغة الجاهلين اللي احنا سمعنا دلوقتي بلغة الجاهلين خليك قوي خلاص لا يؤثر فيك هذا خاصة انها بتبقى لغة غبية وانا هبين ده النهاردة انها لغة بتبقى لغة غبية اللي عنده ادنى عقل والله لا يصدقها ولا تستهويه تبقى لغة غبية جدا خلاص اشوف قالوا له كده وذلك في لفظ مسلم انه كاد ان ينطق بها والله يعني كان حي... هيقولها هيقولها لكن اللي حصل لما قعدوا له كده قال يا ابن اخ ما كان لي أن أترك دين أبي ولا يقال إني جزعت يعني مش هقولها لسببين السبب الأولانية ده دين أبويا والسبب الثاني إن الناس تقول آه ده عشان خاف من الموت نطق بالشهادتين لا أنا لا بخاف من الموت ولا أسيب دين أبويا خلاص ورحل على هذا أنا عايز تركز في اللي هقوله بقى لفظ البخاري بيقول ايه بقى لفظ البخاري بيقول ايه بقى فنزلت فنزلت بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مات خلاص مات بقى فلما مات النبي قال ايه بقى قال لأستغفرن له ما لم أنهى عن هذا أنا أستغفر لعمي لحد ما ربنا إيه ها ينهاني عن هذا فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب الأفصة التوبة خلاص اسمع اللي جاي بقى وأنزل الله على رسوله في عمه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أنا جبت لك بقى اللفظ كده هنا وهنا في البخاري ليه عشان هقول لك بقى أما تسمع الواقعة دي تعرف من خلالها اللي بعد ما مات أبي طالب نزل في حقه آيتين صح كده آية سورة توبة ما كان للنبي والذين آمنوا كده أن يستغفروا لليه للمشركين ونزل إنك لا تهدي من أحباب طيب لما ينزل إنك لا تهدي من أحباب ده شيء كويس مفيش مشكلة ليه لأن الآية اللي معايا دي آية مكية فيش مشكلة لكن المشكلة بقى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة جاء في سورة التوبة وسورة التوبة سورة مدنية طب الواقع اللي معانا دي تدفين ركز بقى كده الواقع اللي معانا دي كانت فين نسأل هو أبو طالب مات في مكة ولا في المدينة مات فين ها في مكة ولا في المدينة في مكة ومات في نفس العام اللي ماتت فيه خديجة وكان على الراجح كان سن النبي خمسين سنة يعني بعد عشر سنين من الدعوة يعني قعد النبي بعدهم كمان كم سنة في مكة ثلاث سنين حلو طيب لما ينزل إنك لا تهدم الأحباب دي آية مكية تنزل في الواقعة دي ماشي لكن لما تجيب لي آية مدنية وتقول نزلت في حق أبي طالب يبقى معنى كده أن أبو طالب ده مات فين في المدينة ده ينفع ده ينفع ده ينفع دي عملت مشكلة دي عملت مشكلة ولازم نحل المشكلة دي ولازم نحل المشكلة دي خلاص عشان الكلام ما يعديش عليه كده ما يعديش كده لازم نحل المشكلة دي في مشكلة تانية في مشكلة تانية المشكلة التانية لما ربنا بيقول وليست التوبة على الله للذين يعملون ليه السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن التوبة يا عم ساعة الموت ما تنفعش حلو هنا أبو طالب في مرض وفاته النبي بيقول له إيه قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند ربي لو قالها كانت هتقبل ويبقى مسلم الإجابة الظاهر آه واللي يشفع له إزاي واللي يشفع له إزاي الظاهر آه طب وهي تنفع في مرض الموت تنفع في مرض الموت واخد بالك وعشان كده وعشان كده الإمام مسلم ذاكر هذا الحديث في كتاب الإيمان عشان يقول الإيمان في الوقت ده ينفع ولا ما ينفعش عشان كده هو معنوله بعنوان مخصوص اللي هبقولك عليه خلاص بعنوان مخصوص فدي مشكلة تانية عايزين نشوف طيب لو كان كما قال بعض أهل العلم ايش أقول إذا عندي مشكلتان مشكلة في سبب النزول اهي كما رأينا مشكلة في تقبل توبة وإيمان من كان في مرض الموت ولا لا أمر ثالث طيب إذا مات أبو طالب سواء نطق بلا إله إلا الله فلم تقبل منه أو لم ينطق بها هل تنفعه شفاعة رسول الله أم لا هل تنفعه شفاعة رسول الله أم لا كم سؤال ثلاثة وهم من الأهمية بمكان فإذا أردت أن تعرف الإجابة يبقى إن شاء الله تعالى هشوفك يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر اليوم يعني أرجو إن شاء الله تعالى أنكم تحرصوا على رؤية حلقة اليوم في قناة الحافظ إن شاء الله طبعا فيها هيبقى فيها كلام كثير جدا عن الأحداث الحالية عن الحكم الصادر عن ما يراد بالإسلام وأهله عن مخازي بقى شفيق اللي للأسف انخدع به بعض السماعين الذين لا يفكرون في الكلام ده إن شاء الله كله هيكون في حلقة قناة الحافظ اليوم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم طبعا أنا بيبقى نفسي أصلي معاكم بس طبعا لو قمت يبقى هصلي دلوقتي يبقى بدري بدري فبسيبكم صلوا عيكم لأن أنا بجري